إصحاح عشرة من سفر زكريا نراجع تاني بسرعة اللي خدناه عشان نفتكر زكريا النبي ظهر في حوالي 500 سنة قبل الميلاد ورجع مع المزبيين من بلاد بابل لأورشليم عشان يبني الهيكل ويعمر البلاد الشعب كان محبط وحاسس ان المأمورية صعبة وان الخراب جه عليهم وان ربنا غضب عليهم ومفيش تفاؤل فزكريا ربنا كشف له عن رؤى مشجعة جدا عن عمل ربنا مع شعبه وعن مجيء المسيح المخلص الفادي وعن العهد الجديد وكل بركاته أول رؤية شفنا فيها الفارس اللي راكب على فرس أحمر المسيح المخلص الفادي اللي جاي يبني أورشليم وشفنا الأربع صناع الأربع أناجيل اللي جايين يهدوا مملكة الشر في العالم وشفنا أورشليم الجديدة اللي اتقال عليها أن ربنا بنفسه صور نار من حولها ومجدا في وسطها وساعتها قال أنه اللي يمسكم يمس حدقة عين ربنا ودي كانت كلمة كبيرة قوي عن غلاوة ولاد ربنا عنده وبعدين شفنا كاهن العهد الجديد الغلبان اللي ثيابه قذرة ازاي المسيح بينتهر عنه الشيطان وبيقلعوا الثياب القذرة وبيلبسوه ثياب المجد والعمامة الطاهرة عشان يبقى شبه المسيح وشفنا كمان سر عمل الروح القدس في المنارة اللي فيها السرج السبعة وازاي الزيت شغال والشاطر اللي يبقى قناة ينتقل من خلالها الزيت منه من ربنا كخادم للشعب شفنا كمان رؤى عن اللعنة ازاي ان الخطية بتجري وراها اللعنة وانها بتدخل بيت الخاطي اللي ما تابش وتحرق بيته وتحرق اصنامه وتنهي عليه شفنا كمان الخطية ممثلة في مكيال ضخم قعد عليه امرأة الشر وهينزل عليها ثقل رصاص ضخم ويخفسها كده وبعدين يتسرب منها أرواح نجسة تسكن في ممالك الشر زي بابل شفنا التاريخ ازاي ربنا بيتعامل لخلاص أولاده أربع فرق مركبات خارجة من السماء عشان زي مملكة بابل والفرس واليونان والرومان اللي من خلالهم ربنا بيرصف الطريق لمجيء المسيح المخلص بعد كده سمعنا تساؤل من الناس في إصحاح سبعة نصوم ولا كفاية صوم لأننا رجعنا من السبي أم ربنا قال لهم إيه أنتوا لما صمتوا ما صمتوليش ولما كلتوا أنتوا اللي كلتوا أنا مش ده اللي شغلني أنا شغلني توبتكم حياتكم المقدسة محبتكم للغلابة أما الصيام ده أوعدكم قال لهم في الإصحاح اللي بعده كل أصوامكم اللي فيها نوح تتحول إلى فرح أصحاح 8 ادانا مواعيد لتجديد أورشليم وحكلنا عن مجد الكنيسة كنيسة العهد الجديد والخير اللي فيها والعمر الطويل المقصود به الأبدية ووعد ربنا لولاده أنه الإنسان الروحاني يمسك فيه عشرة ماسكين في ديله يقولوا له هنلزق فيك ومش هنسيبك لأن ربنا بتاعك هو ربنا وربنا ده معاك أصحاح تسعة شفنا قصة الإسكندر الأكبر اللي جاي يزحف على العالم وهيحتل كل الممالك وتنهار أمامه كل الممالك إلا أورشليم اللي خدت وعد من ربنا أنه يبقى لها سور نار من حواليها فالإسكندر يجي عند البلد دي ويتعامل معاها بمنتهى الاحترام وتبقى أورشليم الوحيدة اللي ما تهزتش وقت هجوم الإسكندر الأكبر ولما الشعب هيشوف هذا الملك العظيم الأرضي يقول لهم لا طولوا بالكم انتوا ليكم ملك وديع يأتي راكبا على جحش وأتان وجحش ابن أتان ويجي في يوم لسه قريب يعني ولما يجي بدم عهده يطلق كل الأسرة أسرى الرجاء أحرار بدم العهد عشان ياخدهم إلى الحصن إلى الفردوس ويفرحوا معه إلى الأبد ويعيشوا معاه كفتيان وعذارى ياكلوا الحنطة ويشربوا المستار ندخل بقى في اصحاح عشرة ونكمل النبوات احنا دخلنا في منطقة النبوات اللي بتتنبأ عن المسيح وعن العهد الجديد وعن أفراح الحياة الجديدة اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل لكل إنسان عشبا في الحقل يعني إيه بقى الجماعة الفلاحين دول أغلبهم بيزرعوا في الزمن ده في عندهم حاجة اسمها المطر المبكر والمطر المتأخر وبتوع الزراعة يفهموا الكلام ده أنا سألت قالوا لي الكلام ده موجود في مواسم في الزراعة يقولوا في مطر ينزل بدري يحطوا معاه البذرة يبقى مطلوب في الأسابيع الأولى للبذور وبعدين ممكن يقعدوا شهرين ثلاثة مش مهم المطر البذرة هتطلع لوحدها ومش هتحتاج كمية مطر كبيرة لكن لما تيجي تثمر في الآخر محتاجة إيه كمية مطر كبيرة قوي فده بيسموه المطر المتأخر كأن حياتنا الروحية فيها مطر مبكر ومطر متأخر كلنا خدنا مطر مبكر في نعمة المعمودية ونعمة الميرون والتلمذة اللي خدتوها في مدارس الأحد بعضكم والتربية المسيحية اللي كانت في بيوتكم مطر مبكر لكن احنا محتاجين مطر متأخر بمعنى واحنا كبرنا وقربنا نمشي ونسيب الدنيا طب وبعدين جبنا ثمر ولا ما جبناش البذرة اتزرعت لكن لسه الثمر فبيقول اطلبوا من الرب المطر في اوان المطر المتأخر المتأخر مش ربنا اتأخر ده ده اوانه اوان الثمر يعني انت ياما سمعت وعظات وياما دخلت كنايس وياما سمعت عن قديسين ويمكن بتخدم وتكلمت عن ربنا آه سنين طب في في ثمر ولا لسه بان عليك النعمة ولا لسه اللي يشوفك يشوف المسيح ولا لسه طب الحق اطلب المطر المتأخر عشان تثمر بقى تطلع الثمر الحلوة اللي المسيح مستنيها عشان يقطفها فاطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر المطر رمز للنعمة دايما الحاجة اللي نازلة من السماء يعني والمطر المتأخر مقصود بيها النعمة اللي تيجي متأخرة أحيانا لكن هي دي اللي تبقى سبب الإثمار فيصنع الرب بروقا انتوا لما تطلبوا المطر ده هينزل لكم برق يعني ربنا ما يصدق حد يطلب نعمته احنا مقصرين جدا في طلب النعمة ربنا نعمته ببلاش بس للي يطلب شوفوا في انجيل يوحنا اول اصحاح يبتدي يقول ايه نعمة فوق كل نعمة الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق بيسوع المسيح صار تقوى يا ابني بالنعمة النعمة دي جاهزة مستنية اللي يطلبها طب احنا بنطلب النعمة ولا لا اطلب من ربنا تاخد اللي انت عاوزه إلي طلب دي نزلت المطر انت مش عاوز مطر أرضي انت عاوز مطر سماوي يصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل يعني مطر زي السيل ساعات الواحد كده يحس ان ربنا مغرقه بركات ومغرقه تعزيات ومغرقه تشجيعات و... طب ما تطلب الكلام ده قول له يا رب اديني مشاعر توبة واديني تواضع واديني فضائل واديني بقية عمري كله يبقى خدمة واديني محبة كبيرة قوي للناس اديني الحاجات اللي مش عندي وسع قلبي الضيق ده خليني استحمل كل حاجة وخلي عينيا مساك اطلب زي ما انت عاوز ما كل ده مطر اطلب تاخد هو مين قال لك ان ربنا يعني بخيل ما ربنا مش بخيل ابدا في النعم الروحية يمكن يمسك شوية في الماديات عشان خلاص نفوسنا لكن في الروحيات ما بيمسكش اللي عاوز ياخد لكل انسان عشبا في الحقل يعني ايه الانسان اللي زي العشب اللي لسه ما كبرش وطلع ثمر ده هو ده اللي محتاج المطر لانه في حتة تاني يقول كل انسان كعشب وكل مجد إنسان كظهر العشب ماشي فالإنسان البني آدم ده زي الزرعة كده زي العشب لكن من غير ثمر فأنت من غير ثمر اطلب بقى مطر عشان يبقى فيه ثمر لأن التراثيم قد تكلموا بالباطل والعرافون رأوا الكذب وأخبروا بأحلام كذب يعزون بالباطل لذلك رحلوا كغنم يعني إيه الكلام ده يعني حسبوا يضللوكم حاسب الدنيا توعدك ما تصدقش الدنيا بتوعدك بال... بال... بالخير والفلوس والفرح والسعادة وكل ده كذب ما تصدقش ده شغل أوسان شغل طرافيم الطرافيم دول الأوسان الصغيرة فالناس ايه بتصدقه يطلع الواحد عراف ويروح للتمثال او يضرب ودع او يقرا فنجان او الحاجات العجيبة دي وبعدين يقول لك هيحصل لك ومش هيحصل لك انت هتمشي ورا الكلام ده مش تطلب نعمة ربنا اللي خلقك هتمشي ورا الشياطين يضللوك رأوا الكذب وأخبروا بأحلام كذب يعزون بالباطل اوعى تصدق الكلام ده اوعى تاخد كلامك من بق شياطين اوعى تمشي في السكة دي اوعى تصدق ان الدنيا فيها تعزية تعزية باطلة اوعى تصدق ان الفلوس ولا المراكز ولا الشهوات هتفرحك الكلام كله بطال لذلك رحلوا كغنم ذلوا إذ ليس راع ربنا بيتحسر على الناس الغنم اللي اتسرقت منه مشي ورا رعاة كذبة رعاة بطالين فاتذلوا لأن ما لقوش راعي صالح فاهمين المعنى رحلوا كغنم وذلوا إذ ليس راع يعني ما عرفوش سكة الراعي الصالح فاتذلوا في الدنيا غلبان البني آدم اللي عاش عمره كله ما قابلش المسيح غلبان صحيح عاش يجري ورا الدنيا والفلوس وبعدين اتذل يا حرام اتذل ليس راع ما لقاش راعي صالح يدور على أبديته لقى رعاة كذبة أو أجراء يغشوه يضحكوا عليه على الرعاة اشتعل غضبي طب ما الرعاة ده رب انت اللي بتبعتهم فقال ما انا غضبان عليهم ليه دول رعاة كذابين دول رعاة غشاشين دول انبياء كذبة بدل ما يرعوا رعيتي ويعملوا خدمتي ويقدموا للناس المحبة بتاعتي ضحكوا عليهم الرعاة الكذبة دول ليهم كلام كتير في العهد الجديد على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبت الاعتداء الاعتداء دول الرؤساء القواد فبيقول أنا غضبان أكتر من أي حد على الرعاة اللي أفسدوا كرمي أو أفسدوا رعيتي تلاحظوا أن المسيح له المجد لما جه هاجم بشدة رعاة إسرائيل كانوا مين وقتها الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة ما هم دول اللي محسوبين رعاة أكتر ناس غضب عليهم المسيح كانوا دول كل الباقي غنم السامرية غنم وزكى غنم وحب بقى ودلع وطولة بال كلهم غنم مذلول لكن الرعاة عليهم غضب ليه لأنهم بدل ما يقدموا ربنا ضحكوا على الناس ما قدموش ربنا على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبت الاعتداء لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه يعني ربنا متعهد شعبه بنفسه بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلال جلاله في القتال يعني ربنا هيخلي شعبه زي فرس القتال دول غنمات تعبانة غلبانة لا ده ربنا هيعمل مننا جيش وهيعمل مننا فرس قتال يعني ياخد مننا الواحد كده خروف صغير لا حول له ولا قوة ويربيه تمام ويظبطه ويعمله مقاتل مقاتل للشر يعني المسيح له المجد ياخد, ياخد الإنسان فينا خاطي ضعيف ويعمل منه خادم قوي زي مرة واحد من الأباء قال لنا تسلسل لذيذ قال المسيح ياخد الخاطي يعمله تائب والتائب يعمله خادم والخادم يعمله شهيد يعني يطلع بيه سلمة سلمة ياخده الأول خاطي ضايع وبعدين يعرفه سكة التوبة ولما يتوب ويعيش حياة التوبة يعمله خادم يصطاد نفوس ولما يخدم كل النفوس يخلي قلبه متعلق بالسماء ومستعد يروح السماء في أي وقت جاهز على الاستشهاد ده تسلسل فهنا بيقول ياخدوا خروف تعبان ويعملوا فرس للقتال لأن رب الجنود قد تعهد قطيع بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال منه الزاوية ها فاكرينها حجر الزاوية على طول منه الزاوية يعني ايه هو الأصل المسيح هو الأصل هو بناية الكنيسة كلها هو أساس الإيمان كله منه الوتد الوتد دايما رمز كمان للثبات وللقوة منه قوس القتال منه يخرج كل ظالم جميعا يعني ايه هنا يخرج بمعنى يتبدد يعني في المسيح تلاقي أساس الكنيسة كلها وتلاقي أساس النصرة كله وتلاقي كل خطية تتبدد قدام المسيح كل غش يروح من قدامه ويكونون كالجبابرة دول القطيع يتعهد قطيعه ويعملهم جبابرة شوفوا القطيع الصغير ده يطلع منه جبابرة دائسين طين الأسواق اللي خد باله لأن احنا بنجري في زكريا لو خدناه ببطء عن كده ناخد في تأملات أكتر لكن في الإصحاح اللي قبله قال إن الذهب زي طين الأسواق دول عند الممالك اللي بتتباهى بالغنى الأرضي فالذهب زي طين الأسواق فهنا بيقول يكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق يعني داسوا على إيه؟ داسوا على الذهب هم مش بيدوسوا طين الأسواق العادية لا ما دي ما تفرقش إيه جبار بيدوس في الطين يعني لا ده هو بيقول البلاد دي عندها ذهب زي طين الأسواق لكن هم دايسين على الذهب الجبار منهم الذهب تحت رجليه مش فوق راسه دايس على الغنى الأرضي ويحاربون لأن الرب معهم والراكبون الخيل يغزون اللي متكلين على قوى العالم الشياطين يغزو وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأرجعهم لأني قد رحمتهم ويكونون كأني لم أرفض يعني بعد ما رفضتهم هرجع تاني أقبلهم وكأني ما رفضتهمش برضو ده كلام يؤخذ على البقية تأتي أو البقية ترجع إن بقية اليهود في آخر الأيام هيرجعوا وإنه مهما ربنا شد علينا عاوز يرحمنا في الآخر ويرجعنا لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم ويكون إفرايم كجبار إفرايم ده تقريبا أكتر سبط انحل أكتر سبط مشي غلط إفرايم أكتر سبط في العدد في الأسباط بتاعت مملكة إسرائيل فمن أكتر الأسباط اللي كان فيها أوثان وفيها انحلال فكتير ما تيجي إسرائيل يقولوا بدل إسرائيل يقولوا إفرايم على اعتبار أكبر سبط فاهمين الفكرة زي ما يسموا واحد أبو فلان ما هو في إخوات كتير بس يختاروا الكبير ويسموه أبو فلان فإفرايم ده السبط الكبير يكون إفرايم كجبار ويفرح قلبهم كأنه بالخمر وينظر بنوهم فيفرحون ويبتهج قلبهم بالرب كل ده أفراح التوبة وأفراح الحياة الجديدة وأفراح السما أصفر لهم وأجمعهم طبعا تشبيه غريب بس ده تشبيه بتاع الرعاء الرعي له صفارة كده يعرف يصفر تلاقي كل الخرفان تجري وراه ده اللي قاله المسيح في الرعي الصالح يوحنا العصر لما قال خرافي تعرف صوتي وأنا أدعوها بأسمائها فتتبعني عارفة صوتي هنا صوتي مقصود بها الصفارة يعني ممكن يدي على كل خروف باسمه لكن قبل كده في صفارة يسمعوها كله يجري وراه فاحنا بنسمع صوت ربنا عارفين ان نميز الصفار واجمعهم اجمعهم برضو دي معناها حلو كلمة الجمع دي مقصود بيها الكنيسة ان ربنا مش عاوز كل واحد لوحده عاوزنا كلنا كجماعة في حضنه يجمعنا كلنا كده ويسوقنا كقطيع مع بعض لأني قد فديتهم شوفوا الآيات دقيقة إزاي يعني كأنه يعني مين يفهم الكلام ده إلا بتوع العهد الجديد صحيح بيصفر لهم ويجمعهم لأنه فداهم فداهم بنفسه ويكسرون كما كسروا يعني يبتدوا بقى يزيدوا بلا عدد ده عز العهد الجديد وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة كان زمان وحش قوي لليهود يسيب بلده لكن في العهد الجديد المسيح يسافر منين ما يسافر يبقى نور في المكان بتاعه يزرعهم ربنا كده في كل حتة يرميهم في العالم كله عشان كل واحد منهم ينور في مكانه ويجيب ناس تاني لربنا فيذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون يعني يتزرعوا في البلاد دي ويجيبوا ثمر كتير قوي ويرجعوا يفرحوني بالثمر ده كله وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور البلاد اللي اتذلوا فيها اليهود اتذلوا زمان قوي في مصر وقت الفراعنة وبعدين في السبي في التسعمية قبل الميلاد أو 800 أشور وبابل فبيقول أنا هلمهم منين ما يكونوا اتذلوا واتسابوا أرجعهم أجمعهم من أشور وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان ولا يوجد لهم مكان لا يوجد لهم مكان يعني إيه فاكرين لما قال في صحاح 3 كالأعراء تكون أورشليم يعني ايه بلد مفتوحة ملهاش اخر واسعة واسعة جدا تشيل ملايين فلا يوجد له مكان يعني لا يتسع له مكان على الأرض مكانه في السماء ويعبر في بحر الضيق ايه ده بقى يعبر في بحر الضيق ليه سيرة الضيق تاني ما هو الكلام كله حلو وفرح وبهجة ويجمع ويقوي ما هو لازم عشان يوصلوا السماء يبقى هيعدوا فين ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة لازم يعد شوية على ضيقات في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم المسيح ما غيرش كلام هيجمعنا ويفرحنا ويسوقنا ويدخلنا السماء لكن لازم نعدي على بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر وتجف كل أعماق النهر وتخفض كبرياء أشور يعني البلاد العز كلها وممتلكات الدنيا عمالة تفضى النهر يجف والبلاد الغنية تفقر فالبني آدم الروحي بيتفرج فعلا الإنسان اللي عايش مع ربنا يتفرج على حواليه ويقول يا فلان اللي كان وكان وكان وقع خالص ونشف يا حرام نهره نشف وفلان اللي كان متكبر وعالي يا عيني المرض هد ويصعب علينا وفلان الإنسان الروحاني يتأمل إن كل الدنيا عمالة تقع يفضل هو اللي رافع راسه ويزول قضيب مصر وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرضك لبنان كان يتميز بالخشب بالأرز شجر لبنان لكن لبنان كان من أكتر الأماكن في الوقت ده اللي فيها أوثان والشعوب اللي هناك ما كانتش يهودية كانوا وثنيين فقال له يا لبنان اللي منفوخ ومبسوط بشجرك وبمجدك اعمل حسابك فتح أبوابك نار دخل عليك جاء ساعتك خلاص الدينونة جت عليك والول يا ثرو لأن الأرض سقط يعني الشجر بيعيط على بعضه الثرو والأرض دول الأشجار الضخمة أوي شجرة تلاقيها كده 3 متر قطرها حاجات عريضة وضخمة جدا فكانت البلاد دي غنية بالخشب وعشان كده سليمان لما بنى الهيكل كان بياخد الخشب من عندهم فهم بيعتزوا قوي بالحتة دي قال له كل ده هيتحرق وهيوقع لأن الأعزاء قد خربوا ولول يا بلوط باشان برضو بلاد تانية اسمها باشان فيها البلوط حاجات فخر الإنسان كل يوم لأن الوعر المنيع قد هبط صوت ولولة الرعاة لأن فخرهم خرب الرعاة البطلين اللي كانوا بيداروا على مجدهم خربوا خلاص وفخرهم خربة يعني مجال الفخر بتاعهم خاب صوت زمجرة الأجبال لأن كبرياء الأرض انخربت لاحظوا كلمة كبرياء جت كتير ها لأن ربنا أكتر حاجة تضايقه الكبرياء ولازم المتكبر يقع ولازم يتذل مش بس في السماء صدقوني في الدنيا كمان أما المتواضع ربنا لازم يرفعه يحب يرفع المتواضعين جدا أجلس الأعزاء على الكراسي أنزل الأعزاء على الكراسي ورفع المتواضعين هكذا الحتة اللي جاية مهمة بقى هكذا قال الرب إلهي ارعى غنم الذبح طب بيكلم مين بيكلم زكريا بس هيطلع انه مش زكريا المقصود خلي بالكم الحته اللي جايه بقى كلام عن المسيح تاني ما هو المسيح الراعي احنا دخلنا في سيره الراعي يبقى لازم نفهم بقى ان المسيح هو الراعي الصالح هيبتدي الكلام يبان عليه تاني فالرب يقول ارعى غنم الذبح يعني ايه الغنم ده اللي الرعاة ساحبينه عشان يذبحوه روح انت ارعاهم الرعاة اللي هم اليهود بيرعوا الغنم للذبح يعني بيضحكوا عليهم فاهمين ازاي المفروض الغنم ما يبقاش الراعي بيفكر يذبحه امتى ده الغنم ده بيحبه الراعي الراعي الصالح بيبذل نفسه عن الخراف لكن الرعاة الأشرار بتبقى عينيهم يذبحوا الخروف امتى وياكلوه ماشي فقال للراعي الصالح قال له روح بنفسك ارعى هذا الغنم الذي للذبح يعني ايه الغنم اللي كانوا الرعاة عاوزين يذبحوه روح انت رعاه انا هاخد الرعاة حاسبهم وانت روح خد مكانهم عشان ترعى غنم الذبح احنا غنم الذبح يعني ايه يعني الشيطان بيرعى الدنيا دي كلها عشان يذبحنا واحد ورا التاني فالمسيح يقول لا انا هاخدهم من ايده وانا هرعاهم انا انا ابذل نفسي عنهم الذين يذبحهم مالكوهم فهمتوها الذين يذبحهم مالكوهم الرعاة دول اللي بيملكوهم دول دول غرضهم يذبحوهم ولا يأسمون يعني ايه ومش شايفين فيها غلط يعني شوفوا اللي افترى يذبحوا الخرفان اللي المفروض مسؤولين عن رعايتها ويأكلوها ومش شايفين فيها غلط زي اللي بيعلم الناس الفساد وبيسرق الناس بالتعليم الرعاة الكذبة دول وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت يعني كمان بيستخدموا لغة روحية طبعا الكلام ده واضح قوي وقت المسيح رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين يقولوا الوعظة من دول وعينيهم على ايه مش على توبة الناس على الفلوس اللي جاي ولما يدوا فتاوي كلها فتاوي فيها فلوس فيجي واحد يقول للكاهن من دول قول لي أكرم أبويا وأمي إزاي يقول له سهلة تجيب قربان لل... للهيكل باسمهم بس سيبني أنا أختار القربان عاوز بقى إيه خروف ويطلب له الطلب يقول له بس كده يقول له خلاص أنت بس هات لي الخروف وتبقى تبقى أكرمت أبوك وأمك فالمسيح اتريق على الكلام ده قال لهم ضيعتوا وصية ربنا بكلامكم بقى ربنا معلم الناس يكرم أبوهم وأمهم وانتوا تقولوا لهم سيبك من الحتة دي هات بس خروف على اسمهم غيرتوا خالص الوصية عشان انتوا ليكوا غرض فهنا نفس الكلام بائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت يعني كده انت عملت اللي عليك اضحكوا على الناس ورعاتهم لا يشفقون عليهم يعني الراعي ده لو واخد باله ان الناس دي هتهلك الناس دي هتهلك لو ما عرفوش سكة التوبة فهم لا يشفقون عليهم لأني لا أشفق بعد على سكان الأرض يقول الرب بل ها أنا ذا مسلم الإنسان كل رجل ليد قريبه وليد ملكه فيضربون الأرض ولا أنقذ من يدهم يعني إيه أنا بقى ليا يوم أدين فيه كل الناس المفترين دول كل الرعاة الكذابين دول فزكريا بيتكلم بلسان المسيح فقال إيه فرعيت غنم الذبح سمع الكلام وراح إيه بقى هو الراعي هو قال له ارعى غنم الذبح فزكريا قال فرعيت غنم الذبح لكنهم أذل الغنم يعني فعلا لما رعاهم قال يا عيني طلعوا طلعوا غلبة قوي مسيح لما يجي يرعانا يحس بكده نصعب عليه يعني مش يبصلنا بقرف ولا يقول دول مليانين خطية يحس ان احنا مذلولين فيبص لنا في ذلنا لأن هو قال له دول غنم معمولين للذبح الشيطان واخدهم عشان جهنم فلما المسيح يجي يقول له صحيح يا رب أيها الآب يعني دول أذل الغنم مذلولين فأخذت لنفسي عصوين اه تاخدوا بالكم في مزمور الراعي يقول ايه عصاك وعكازك هما يعزيانني فيبقى الراعي معاه عصايتين عصاية بيتكي عليها والعكاز ده يقولوا مهم قوي للغنم ليه كل ما الراعي يدق في الأرض دقة وهو ماشي الغنم الدقة دي تفرق معاه يفضلوا ماشيين وراه فحتى لو باصين في الأرض هي الدقة دي اللي مظبطاهم فاهمين المعنى العكاز ده هما مش بيبصوا على وش الراعي مش طايلينه الغنم وشها لتحت لكن تشوف ايه تشوف العكاز اللي ماشي في الأرض فعينها على العصاية بتاعته عينها على الصليب يعني فالعكاز ده طول ما ماشي قصاده يبقى عارف انه ماشي صح ما تهش لو فجأة ما شافش العكاز يقلق يعرف انه تاه والعصاية يعمل بيها ايه العصاية مرفوعة بقى العصاية دي اللي ايه لما تلاقي غنمة هتشرد كده العكاز شغال على طول العصاية يلدعها كده يلمها عشان لما تيجي تجنح شوية يضربها عشان يرجعها فعشان كده داود في تأملاته لأنه راعي قديم طول عمره راعي فقال له يا رب عصايتك بتعزيني وعكازك بيعزيني تضربني أبقى مبسوط ومتكيف وفرحان لأني عارف إن هي دي اللي هتظبطني ترجعني تاني في القطيع والعكاز أنا مرتاح ومطمن لأني شايفه قصادي عارف إن أنت أنت شايل العكاز فأنا مطمن لأني شايفك فهنا الراعي بيقول إيه فخدت عصايتين وهيسمي العصايتين أسماء عشان تبان إنها حاجات روحية فسميت الواحدة نعمة فعلا هي عصاية ربنا كلها نعمة نعمة يعني احنا عايشين في النعمة ربنا بنعمته بيستر علينا وبيرعانا وسميت الأخرى حبالا حبالا ترجمتها اتحاد يعني ايه ممكن تفهموها نعمة ربنا وغرض ربنا يجمعنا كلنا ويتحد بينا يلتصق بينا فربنا بيسترنا بالنعمة وغرضه يلزقنا في شخص يتحد بنا بنفسه ورعيت الغنم يعني ايه مسكت العصايتين النعمة والاتحاد وايه ورعيت الغنم وأبدت الرعاة ثلاثة في شهر واحد طبعا برضو اختلفوا عليها الشراح ايه الرعاة الثلاثة دول اللي أبدهم طبعا الرعاة الأشرار فقالوا أكتر حاجة يعني مقبولة رؤساء الكهنة والكتبة والفريسين الثلاث فئات اللي كانوا بيرعوا الشعب وقت المسيح الثلاثة خدوا ويلات أو الفريسين والصدقيين والكتب الثلاثة خدوا ويلات أبدهم المسيح كلهم وقال لهم اركنوا بقى سيبوني أنا أرعى شعبي وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم يعني إيه أنا رفضتهم وهم كمان إيه ما هم دول اللي قتلوا المسيح هم رؤساء الكهنة اللي عملوا المؤامرة مع الفريسيين والكتب فهم كرهتني أيضا نفسهم هم بقى يكرهوني عمى فقلت لا أرعاكم من يمت فليمت من يبد فليبد والبقية فليأكل بعضها لحم بعض يعني إيه مش عاوزيني أرعاكم أنتوا حرين دول مين بقى دول الرعاة ده هو بيكلم الرعاة الأشرار مش الغنم الأغى الغنم المذلول ده خلاص حلوا العصايتين نعمة ربنا تستر ويلزقهم فيه وتمشي الحكاية سهل لكن الرؤساء الكهنة المتعبين والفريسيين قال لهم من مش عاوزين تمشوا هتهلكوا عاوزين تموتوا تموتوا هعمل لكم ايه طيب ويل لكم من يمت فليمت من يبد فليبد والبقية فليأكل بعضها لحم بعض كانوا يكرهوا بعض برد ويأكلوا في بعض فأخذت عصاي النعمة وقصفتها ايه بعد الشر يا رب قصفت عصاية النعمة ليه خلي بالكم ما احنا بنتكلم لسه في عهد القديم ولسه زكريا نبي عهد قديم وهو فاهم انه الكلام ده كله على شعب اليهود فقال له بص زكريا الشعب بتاعك ده انا قصفت النعمة بتاعته النعمة الاولانية اللي يقراها في يوحنا واحد يقول ايه نعمة فوق كل النعمة لأن الناموس بموسى أعطي دي حسبها النعمة الأولانية أما النعمة اللي فوق كل نعمة النعمة والحق بيسوع المسيح صار فقال له بص بقى ادي الناموس اهو ادي نعمة الناموس اللي مش نافعة دي انا قصفتها يعني ايه يعني ما فيش عمار معاكم خالص يا يهود انتوا ملكوش حل انتوا كيهود ممثلين في الفريسيين والكتبة والفئات المت... المتدينة تدين يغيظ ربنا ده مقصوف عصايتكم يعني ايه نقضت العهد يبقى ربنا نقض العهد مع الصهيونية مع اليهودية الحرفية مع الكبرياء اليهودي مع الفريسية مش مع ابراهيم اسحاق ويعقوب واولاده المؤمنين فاهمين الفكرة احنا لازم نميز ان اليهودية الحقيقية حاجة حلوة جدا مبنية على الإيمان إيمان الأباء الأوائل وامتدادها الطبيعي المسيحية اليهودية الحالية صهيونية ليست لها علاقة باليهودية سياسة دنيا شيطان ملهاش علاقة بربنا خالص فهو هنا نقض العهد مع اليهود المعاندين اللي هم مش عاوزين يقبلوا المسيح الذي قطعته مع كل الأسباط برضه دي تؤكد لما بنقول انه لم يعد شعب اسرائيل شعب الله اهو الكلام نقضت العهد ربنا كسر عهده مع اليهود خلاص فنقض في ذلك اليوم اول ما تسمعوا في ذلك اليوم تعرف انه بيتكلم عن عهد جديد عن الصليب او عن عن مجيء المسيح وهكذا علم اذل الغنم المنتظرون لي انها كلمة الرب مين اللي فهم أذل الغنم الغنم الغلبان اللي زي حالتنا كده المذلول فهم أنه ربنا لم يعني نقض عهده مع اليهود الحرفيين وترك أورشليم خرابا هوذا بيتكم يترك لكم خراب لكن هم المنتظرين ربنا عرفوا ان ده خطة ربنا ودي كلمة ربنا الى خاصته جاء خاصته لم تقبله اما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله فعلم أذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب الغنم المذلول هو اللي فهم أن دي كلمة ربنا يعني إيه دي خطة ربنا ربنا عاوز كده اليهود يرفضوه فيرفضهم عشان مين اللي يكسب الغنم المذلول القطيع الصغير كل المؤمنين باسمه في العالم هو دول بتوعه بقى فقلت لهم هو راعي بقاله فترة خلي بالكم المعنى اللي جاي جميل جدا وعجيب جدا ودقيق جدا قال لهم بص بقى طب انا ليه حساب عندكم انا راعيتكم شوية ما تدوني اجرتي ادفعوا لي حق الاجرة لان رعوتكم الفترة اللي فاتت كلها وخلاص من هنا ورايح مش هشتغل معاكم تاني قالوا له خلاص نوزن لك فشوفوا الاجرة هتطلع كام فقلت لهم ان حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي بدل هنسيب بعض وكل واحد يروح لحاله حاسبوني على تعبي معاكم آلاف السنين يا يهود قالوا له هنحاسبك تعال نصلبك ويطلع ثمنه كام فاعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا قال لهم مش عاوزين بلاش ما هو خسرانة خسرانة فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة شوف الدقة ثمن المسيح بالظبط لما جه يهوذا يبيعه قال لهم تدفعوا كام قالوا له ندفع 30 فط قال لهم ماشي ده تمن المسيح عند اليهود تمن ربنا اللي بقاله 2000 سنة بيقود شعبه وبيرعاهم وبينزل لهم مطر من السماء وأكل من السماء ومية من الصخر ومسح الشعوب كلها قدامهم يطلع تمنه في الآخر 30 فضة يوزنوها له رؤساء الكهنة ما هم دول رؤساء الدين هم دول رؤساء اليهود شوفوا قبلها ب 500 سنة الدقة فقال للرب أم ربنا قال له إيه يا زكريا كملها عشان تبقى وثيقة للتاريخ روح خد التلاتين فضة والقيها إلى الفخار ثمن كريم الذي ثمنوني به عجب العجاب طلع في حقل جنب الهيكل اسمه حقل الفخاري لما عرفوا ان يهوذا انتحر قال يعني ضميرهم اتوسوس وقالوا ايه التلاتين فضة اللي كانت في جيبه بعد ما انتحر دي ما ندخلهاش بيت ربنا يا سلام على النقاوة باعوا المسيح بتلاتين فضة ولقوا الفلوس وقعت من يهوذا بعد ما اتشنق فقالوا ما ترجعش بيت ربنا نشتري بيها حقل الفخاري وهم مش دريانين ان هم بيتمموا النبوة بمنتهى الدقة نشتري بيها حقل الفخاري عشان يبقى مقبرة للغلابة عارفين مدفن الصدقة نعمل بيه مدفن صدقة اسمه الفخاري وهو اصل ربنا بتاع الغلابة طول العمر فيبقى مدفنه صدقة يعني ايه ياخد في حضنه كل الغلابة عشان يقومهم من الموت خلي اليهود دول ملهمش قيامة فيقول ايه فقال للرب القيها الى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به الثمن الكريم يعني ايه يعني تيالي صعبان عليه ادي ثمني بعد العمر ده كله ادي سعري عند اليهود بدل ما يملكوني ملك ويهتفوا بقلبهم وصنف الأعالي مبارك الملك الآتي إلى الأبد يهتفوا باعوني بثلاثين فضة كان تمن العبد ساعتها كان تمن العبد فدي معناها مهين جدا كان أرخص عبد 30 فضة وتروح ال 30 فضة يشترى بيها حقل الفخاري الذي سمنوني به فأخذت الثلاثين يا عيني زكريا بيعمل الكلام ده هو مش فاهم حاجة طبعا أنا اتهالي كده لأنه قال له تاخد 30 فضة من إيديهم وخلاص مش هتشتغل معاهم تاني قال له طيب اعمل بيها ايه دي قال له تشتري بيها حقل الفخار حاضر اشتري بيها حقل الفخار ايه اللي انا بعمله ده قال له بعدين تفهم ما تيجي عندي السما تتفرج على اللي هيحصل عشان تعرف ان كل ده مش ليك يا زكريا خالص مش ليك الكلام ده الكلام ده للمهم انت كده بروفا بس لكن لسه اللي جاي هو المهم فألقيتها فأخذت الثلاثين من الفضة خلي بالكم أنا نسيت أقول إن يهوذا قبل ما ينتحر راح رمى الثلاثين فضة في الهيكل واخدين بالكم لأنه حب يعتذر وقال يا جماعة أنا غلطت طبعا قالوا له وماله وماله أهلا وسهلا غلطتك على راسك فهم استكتروا ان الثلاثين فضة ترجع بيت ربنا عشان يتمموا النبوة فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى الفخار في بيت الرب يعني إيه يعني اترمت في بيت ربنا الأول وبعدين اشتروا بيها الفخار ثم قصفت عصاي الأخرى حبالا احنا قلنا النعمة راحت منهم والإيه والاتحاد اللي بالله لم يعودوا شعبهم هو كان دايما يقول شعبي ولادي عروستي جسدي قال خلاص طلاق طلقهم مش هقول هقول حاجة تاني ثم قصبت عصاي الأخرى حبالا يعني إيه ما عادش ليا فيكم مكان خلاص يا يهود النعمة والحبال دي للمؤمنين للقديسين للي هيقدروا تمني للي هيقولوا لي ليأتي ملكوتك لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل يعني إيه خلاص يقعوا في بعض ياكلوا في بعض خلاص بقى ما عادش ما عادوش ولادي عشان أصلحهم على بعض فقال للرب طبعا زكريا قال له انا اشتغلت يومين راعي زكريا غلبان يا عين اشتغل راعي يومين وخد له 30 فضة قام ربنا خدهم منه تاني وحطهم في حقل الفخاري وكان معاه عصايتين قال له اقصفهم وهو بيسمع الكلام وربنا بيقول له اعمل كل حاجة قال له طب وبعدين هشتغل راعي فين دلوقتي قال له اقول لك خذ لنفسك بعد ادوات راعي احمق قال له مكفأ فأبه ده بقى يا رب يعني كيك خدت العصايتين واشتغل راعي بذمة قلت لي اقصفهم جيت اخد المرتب بتاعي طلع انك خدته مني اشتغلت واشتريت بيه حاجة وكمان بتقول لي خد لنفسك ادوات راعي احمق ايه ادوات راعي احمق دي يعني اللي يشوفك كراعي يقول ايه ده في حد بيرعى بالمنظر ده خلي بالكم في نظر العالم اتجاسر واقول المسيح ايه راعي احمق يعني ايه جاي يرعى ايه بصليب جاي بصليب وبيرعانا جاي وعدنا بضيق جاي جاي يقول لنا زي ما يقولوا لنا انتوا ما بتتكسفوش انك تؤمنوا باله الطلب راعي احمق يعني عمالين تقولوا المسيح احنا احنا بنراعيكم وبنقول برضه اخواتنا فبنقول ما تطلبش مجامله يعني عشان يطلع برضه له شكل لكن انتوا بتاكدوا انه لازم يكون اتطلب وهو يعني لو اله زي ما بتقولوا يتبهدل البهدله دي هي فكره ايه انه في نظر العالم دي حماقه فاهمين ازاي في نظر العالم ده جهل اه ايوه بالظبط عند الهالكين جهاله حكمه الله عند الناس الجهله جهل لان هم اللي جهل فشايفين حكمه ربنا حماقه فقال له طب خد بقى ادوات راعي احمق مش هينفع نخلصهم بالطريقه العاديه لأني ها أنا ذا مقيم راعيا في الأرض قال له عاوز أفهمك يا زكريا في راعي جاي بجد أنت كده وكده لكن في راعي صالح جاي الراعي في الأرض لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يجبر المنكسل ولا يربي القار لا ده هنا أنا ما قصدتش يقصد أنه لسه يا, يا زكريا هيجي رعاة تاني عشان ما افتكرش ان انتهت وقتها أشرار مش هيعملوا مشيئة ربنا مقيم راعيا في الأرض لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يجبر المنكسر ولا يربي القائم ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافه ده نظام الرعاة الأشرار فقال له أنت خليك راعي في نظر كل الرعاة أحمق عارفين زي إيه لما نكون رعاة مع بعض وكلنا بناخد مرتب مثلا ويبقى واحد فيكم راعي أمين جدا وملتزم ماشي وبيسهر قال على الرعية وبيأكل كل خروف ويحن على كل حمل وبيتعب وبيسهر وراعي صالح بقية الرعاة يعتبروه ايه راعي اعمق ليه يقولوا لي يا مغفل ما تاخد لك خروف من السمين وتذبحه وتاكل انت وبيتك يعني هو الراجل بيعد علينا صاحب الرعية فاهمين الفكرة ففي نظر في نظر العالم المسيح راعي مش مش حكيم لانه في لغة الدنيا كل واسرق وانهب وما تتعبش لكن عند المسيح اتعب واتبهدل وما يضيعش خروف واحد ويل للراعي الباطل التارك الغنم الراعي الصالح بقى بيقول كده الراعي اللي في نظر العالم راعي أحمق صحيح نقول له يا رب صرت أحمق بسببنا لأنك بسببنا اتعريت واتبهدلت واتذليت وفي نظر العالم كله كنت أحمق ويل للراعي الباطل التارك الغنم لكن هو يقول بقى كراعي صالح يا ويله اللي بيرعى غلط ده انا مش هرحمه عشان دول ولادي اللي بيرعاهم دول اذل الغنم اللي ضيعهم دول نفوس انا بحبها زي حدقة عيني فويل للراعي التارك الغنم كلمة خوف ربنا يحمينا كلنا السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى يعني السيف عارفين قد وضعت الفأس على أصل الشجرة الدينونة جاية للرعاة أولا للرعاة أولا قبل أي حد لو ساب الغنم السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا يعني ايه ربنا يأدب ويعاقب بشدة الرعاة قبل الرعاية الرعاية دي غلابة يحتاج راعي صالح أما الرعاة فمش عاوزين يتوبوا لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين